بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين نكمل شويه مع شخصيه معلمنا بطرس كخادم احنا وصلنا للقى تسعة وسمعنا بقى لأول مرة ان السلطان بتاع ربنا يسوع شفاء الغفران اخراج الشياطين اداه هدية للاباء الرسل الاتناشر واداهم معاه توصيات بطرس بقى برضو هنعيش شخصيته ونفسيته هو بيسمع توصيات الخدمة بقى لأول مرة هينطلق ومعاه سلطان معاه ثروة داخلية هو مش معاه حاجة أول كلمة يقولها لهم ربنا لا تحملوا شيئا كأنه عاوز يقول لهم أنت بطرس معاك دلوقتي سلطان داخلي السلطان ده أغلى من أي حاجة ما تفكرش بقى تاخد فلوس ولا أكل ولا كلام من ده القوة الروحية اللي معاك هتغنيك عن ده كله الباقي ده كله سهل عشان تفضل حاسس انك معاك حاجة غالية ما تنشغلش بحاجة رخيصة الخادم لازم يبقى واعي انه جواه كنز يقول عنه بولس لنا هذا الكنز في اواني خزفية كل ما تكون شايل شيلة تقيلة حواليك أكل وشرب وفلوس وناس ولبس كل ما ما تنسى إنك جواك قوة إنما عارفين بولس عشان كان عايز زي المسيح كده مش شايل حاجة أبدا كان دايما حاسس بإنه شايل حاجة أغلى من كل حاجة كان دايما شايف الكنز اللي جواه لنا هذا الكنز في أواني خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا احنا كلنا جوانا كنز الروح القدس ده كنز بس انت مش واخد بالك من الكنز انت باصص على الناس شايف ناس اغنى منك اغنى منك ازاي مفيش حد اغنى منك قول مع بولس كفقراء ونحن نغني كثيرين كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء فعشان كده قال لهم ما تشيلوش ولا حاجة كان عاوزهم بس يفضلوا شايلين القوة والسلطان بس عشان يفضلوا فرحانين بالنعمة اللي خدوها وحاسين بقيمتها لما يتزنقوا هيكلموا ربنا اللي جواهم يا رب اتصرف من الحاجات اللي معطلة لينا كخدام ان احنا شايلين حاجات كتير قوي في ايدينا غير الشيلة الداخلية دي غير القوة الروحية فساعات نتكل على الحاجات ساعات الواحد يتكل على ثقافته ساعات الواحد يتكل على شخصيته على علاقاته على خبراته الحاجات دي كلها بتعطل الخدمة لأن الشطارة إنك تبقى متكل بس على قوة ربنا بولس الرسول عدت عليه خبرة غريبة شوية لما كان داخل كورنثوس لقى إن كورنثوس دي بلد الفلسفة كل اللي فيها بيقولوا بيفتوا فحس من المرات القليلة انه خايف خايف منهم خايف يواجههم دول جماعة فلاسفة ما بيتغلبوش ابدا في الكلام فقال في كورنثوس الاولى انا كنت عندكم في خوف وفي رعدة كثيرة كنت خايف هتكلم معاكم ازاي انما بعد كده يقول كلامي وكرازتي لم يكون بكلام الحكمة الانسانية المقنع بل ببرهان الروح والقوة لكي لا يكون إيمانكم بحكمة الناس بل بقوة الله فقلت ساعتها أنا هدخل وسطيكم هتكلم كلام بسيط جدا مش هعتمد في الفلسفة بتاعتي ومش هقدم الخبرة اللي عندي ولا ال logic والمنطق والحجة اللي عندي أنا هكلم الناس كلام بسيط قوي عن المسيح المصلوب لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا حب يخلي نفسه من حتى الحكمة الأرضية اللي عنده الخبرات هو مذاكر يوناني وعارف ثقافة لدرجة أحد المفسرين يميل إلى فكرة أنه تعلم الدرس ده في أتينا فأتينا استخدم الحكمة اللي هو عارفها بقى يقول لهم الشعراء بيقولوا والفلاسفة بيقولوا ما كسبش كتير فلما دخل كورنثوس ركن الحكمة وقال إيه لا أنا هشتغل بالقوة بس بالصلاة بس يا رب اديني كلمة بسيطة أقولها للناس حتى لو كانوا بهوات حتى لو كانوا فلاسفة وساعتها دخل في كورنثوس وعمل كنيسة ضخمة لا تحملوا شيء شيئا وصية للخادم خلي الحمولة خفيفة على قد ما تقدر طول ما انت مهموم بالدنيا والفلوس والشغل زيادة انت مش هتعرف تتحرك في الخدمة براحتك خفف الحمول على قد ما تقدر الحمل ده نفسي يا جماعة مش بالضرورة يكون يعني يعني ما كل الناس بتشتغل لا في واحد بيشتغل وكل دماغه وقلبه في شغله لا مش هتنفع تنطلق في الخدمة خلي قلبك بس مع ربنا ومع الخدمة ومع خلاص النفوس كمان في درس تاني هنا مهم لا عصا ولا مزود ولا خبز ولا فضة ليه عشان تدوق في الخدمة ازاي ربنا بيدبر كل حاجة تدوق خبرة الأجداد الأوائل اللي مشوا في سينا أربعين سنة صنادلهم ما اتقطعتش معجزة من المعجزات النعال دي ده النقدة الواحد لو مشي في الصحراء ساعتين الجلد يتهري من الرملة السخنة ومن الحك في الرملة ده مش سهل يعني ودول صنادل يعني تعبانة إنما الكتاب يقول ما صنادلهم ما حصلهاش حاجة عشان في هنا نوع من المظلة في رعاية عشان كده كانوا يعملوا عيد المظال بعد كده لما استقر عشان يفتكروا الرعاية دي العناية دي ازاي قعدوا أربعين سنة كفرد بمظلة إلهية مش شايفينها شايفين بس عمود سحاب وعمود نار انت كخادم في كفر عليك في مظلة إلهية مش محتاج تشيل فلوس ولا تعول هم حاجة انت بقيت مهم دلوقتي كسفير يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك رباط وأنت لا يقترب إليك الشر أنت مهم عند ربنا لأنك بتشتغل معاه لأنك بترجع له عياله فأنت لو فهمت دي هتعرف أنه ما تضيعش وقتك في الفضة والذهب والأكل والشرب ربنا الحاجات دي هيدبرها للأسف زي ما قال أبونا برضه احنا عين في الدنيا وعين في السماء يعني عاوزين برضو ايه لينا طموحات كتيرة ارضية ودي خنقة الخدمة جوانا خنقة التكريس جوانا التكريس عشان ينطلق لازم طموحك يبقى روحي نفسك تروح السماء وتاخد الناس معاك نفسك تبقى قديس زي ما المسيح عاوزك نفسك تبقى شهيد من الشهداء نفسك تكرز للعالم كله طموحات روحيه مش بقى نفسك بدلة شيك و... وكرسي عالي ومركز وعربية مرسيدس لا تحملوا شيئا وبعد كده يقول ما تنشغلوش بالضيافة أي بيت دخلتوه الناس دول بسطة فهيدخلوا خلي بالكم معاهم سلطان دلوقتي فهيشفوا أمراض فطبعا الناس هت يعني هتفتح بيوتها تمام والعمدة بقى هيضايف وشيخ البلد و... قال لهم اوعوا تغرقوا في الحاجات البيت اللي تدخلوه ما تطلعوش منه يعني ايه ما تقعوش في المجاملات يمكن احنا ككهنة نحسها اكتر في ناس تحب تجامل الكاهن وممكن بدافع حلو بيحبوا ابونا يعني حاجة كبيرة انما احنا ما عندناش وقت للمجاملات ما عندناش وقت وانت كخادم مش بتاع ما عندكش وقت تضيعه تدخل تتضايف لا تعلمت من بعض الاباء يدخل البيت فين الانجيل يلا نصلي مع السلامه يا ابونا طب كل لقمه طب يعني على الواقف كده عشان يعلم الناس انه لا البيت اللي هتدخله مش مش هتلف في البلد من بيت لبيت تقعد وتنضايف مفيش وقت لكده اي بيت ايا كان فقير او غني انت هتقعد فيه تاكل اي لقمه وتقول سلام لهذا البيت البيت ده هيبقى كنيسه بعد كده آه بعد كده عدد عشرة يقول لما رجع الرسل ده بطرس منهم أخبروه بجميع ما فعلوا فأخذهم وانصرف منفردا إلى موضع خلاء لمدينة تسمى بيت صيد حلو قوي انك تحس انك بتشتغل مع ربنا انت كخادم مش بتشتغل عند ميس فلانة الأمينة ولا الأستاذ فلان ولا أبونا لا لا لا صدقني محدش فينا هيقبضك ولا هيمدحك ولا هيشكرك واحنا كمان بصراحة يمكن في يوم ننساك أو تنسانا إنما أنت بتشتغل مع ربنا ارجع واحكي له إيه اللي حصل ما كنتش محضر يا رب النهارده في ولد تعبني ما عرفتش اتصرف سامحني يا رب زعقت جامد سامحني اتنرفزت من الخادم ومن الامين و... اخبروه بجميع ما فعلوا الريبورتنج اللي كان بيقول عليه ابونا بطرس كان بيتعلمه رجعوا الرسل من اول مره يطلعوا ارساليه رجعوا قعدوا مع المسيح وابتدى كل واحد يحكي له عملنا كذا وغلطنا في كذا و... ربنا يسوع يعمل ايه بقى بطرس متصور ان المسيح هيقول اخس عليك ليه تعمل كده مش انا قلت لكم مش انا علمتكم ابدا لقوا المسيح عمل حركه جميله قوي قال لهم بصوا الناس جايه مش هنعرف نتكلم تعالوا ناخد جنب ونقعد وناكل ناكل احنا بنقول لك آه، تقرير خدمه دلوقتي جايين من القرى نكلمك في موضوع مهم قال بعدين بعدين تعالوا نقعد وناكل لقمة. لانه آه، في مرقس كشف الحكاية دي انه خدهم على جنب عشان ياكلوا وبطرس يبص له كده باعجاب يقول له يعني انا جاي اكلمك عن خدمتك وانت تقول لي تعالى ناكل مرة كاهن قال لي الكلمة دي زمان قال لي اهتم بربنا يهتم بيك انشغل بحاله ينشغل بحالك يعني ايه بطرس مش واخد باله انه طول اليوم بيخدم ما كلش ما خ- ما خدش باله كلهم من حماسهم تخيل واحد فيكم بيعمل معجزات اكل ايه بقى احنا مش بتوع اكل معجزات بقى والشياطين بتطلع وشغلانه فراجعين فرحانين واكسايتد و ربنا سأل لهم انتوا مش واخدين بالكم ما اكلتوش تعالوا ناكل الاول لان ربنا مهتم بيهم هم لان هم مهتمين بولاده وبشغله وناسين نفسهم ربنا يهتم بصحتهم اكلهم وبشربهم لمسة حب كده ما ينساهاش بطرس ان اول مرة نزلوا خدمة ورجعوا لقوا المسيح مشغول عليهم هم بيطمن عليهم بيجيب لهم اكل بيطبطب عليهم والموضوع كله حب ومفيش بقى العتاب ليه عملت كده وليه قصرت في كده وانا قلت لك ما تلفش وانا لا لا معلش كل ده يعدي معلش اول مرة أم، وبعدين الناس جت برضه ما لح- ما عرفوش ياكلوا لقمة يعني على على بعضها وابتدأ النهار يميل ويحصل بقى قصة الخمس خبزات وغالبا بطرس من الناس اللي راحوا للمسيح قالوا له بص الناس جاعت والموضع خلاء ولازم تمشي الناس يعني انا اقدر اتصور بطرس في الموقف ده هو دايما اللي يبادر كده باندفاعه وبعدين هو عارف ان ربنا يسوع مش هيزعل منه لان هو قلبه على الناس انما المسيح مش كل مره بيقول حاضر في حاجات ما بيعملهاش على مزاجنا ودايما اتخيل بطرس بالذات في الموقف ده ربنا يسوع بعد ما جوله قالوا له مشي الناس قال لا روحوا قعدوهم ورصوهم عشان هياكلوا عندكم ايه خمس ترغيفة وسمكتين خلاص قعدوهم عشان ياكلوا بس شافوش حاجة خالص تحدي بقى اعداد خدمة ده تحدي انك تبقى الامكانيات معاك ضعيفة جدا ومطلوب حاجة كبيرة قوي وربنا بيقول لك ادخل وما تخافش كمل هياكلوا هياكلوا ازاي ده احنا لو قطعنا حتت فسافيس كده مش هتكفي دول حوالي 15000 نسمة اللي بيتعدوا رجالة بس 5000 وده جبل قعد الناس على جبل مش على كراسي وخمسينات بنظام وعملية مرهقة لما التلاميذ بقى لازم يعملوا الشغلانة دي فبطرس يقعدهم زي السمك كده يرصهم رص اقعد يا جدع انت هنا اقعد هنا جنبه بس لغايه كده خمسين نقفل سيب مسافه بين الخمسين دول والخمسين دول على جبل شغلانة تاخد لها ساعة ساعتين رسم وكل اللي في قلبه غالبا يفضحتنا بقى لما نقول لهم بعد كده امضوا بسلام هم اللي قاعدين ترصونا وضيعتوا علينا الساعة اللي كان فيها الشمس قبل ما تمشي دلوقتي ضلمت خلاص لكن سمع الكلام زي ما سمع الكلام ابعد قليلا وبعدين ابعد الى العمق المرة دي سمع كلمة مش مقنعة وما شافش بعينه حاجة لسه ورص الناس رسهم هو مش عارف ان في اكتر من الخمس خبزات هو عارف ان مفيش غير كده ولما رجعوا بقى للمسيح قال لهم يلا وزعوا وعمل بقى الصورة اللي لا يمكن ينساها بطرس بقى نظر إلى فوق بص السما كده وشكر وبارك وأعطى دي مقدمة بقى عشان السر الكبير بعد كده علمهم ازاي يبصوا للسما بطرس شايف المسيح بيحل المشاكل ازاي بيبص لفوق بس كله بيتحل ده درس في الخدمة هيبقى في مشاكل كبيرة في حاجات ما تتحلش إمكانيات ضعيفة جدا جنب المطلوب نسبة واحد لعشر تلاف لألف الإمكانيات معلش هي ديتها بص لفوق نظر إلى فوق وشكر وبالتالي لما شكر بقى بطرس كان بيغل طب استنى ما ياكلوا نبقى نشكر انما شكرنا ولا الناس جعانه يعني اروح اقول لهم ايه لما ياكلوا طيب انما شكر من قبل ما المشكله تتحل ومن قبل ما الناس تشوف معجزات من قبل ما ياكلوا تعرف تشكر في قمه المشاكل جوه الخدمه تعرف تشكر ومفيش حاجه اتحلت ولا اتحركت من مكانها تعرف تشكر وانت داخل على مأزق في مواجهة ألفات مؤلفة وانت معكش حاجة تشكر لأنك متأكد ربنا هيتصرف دي عاوزة إيمان جبار انك بتشكر عشان تقول له انا متأكد انك مش هتكسفني انا عارف انها هتتحل فلا المسيح بيبص فوق وبيشكر وبإيد الحلوة بيمسك بقى والخمس ترغفهم مش راضيين يخلصوا طبعا هنا في تصورين هنا في تصور انه فجأة لقوا كوام عيش انما في تصور اجمل ان المسيح له المجد بيدي الخمس ترغيفة وبعدين يرجع يدي خمس ترغيف او بيدي رغيف رغيف لكله يعني اقصد ايه ايديه بتطلع يعني ايديه ما بتخلص ما بتفضاش كل تلميذ جاي فرد ايديه كده او فرد حجره والمسيح يعبي له من فين بيعبي من الخمس ترغيف ما بيخلصوش اكيد بطرس بص له كده ومثلا افتكر ايليا ايليا بتاع الزيت ده اللي كانت الست الغلبانة عندها حت معلقة زيت و... وحتة كفة عجين كده يا دوب يعمل له قربانة قد كده قالت له هاكلها انا والواد واموت قال لها لا انا الاول هاكل انا الاول وبعدين شوفوا حالكم تحدي تحدي قامت قالت له حاضر قالت له حاضر ما, ما جعتش قعدت سنة ونص على حس المعلقة الزيت دي نفس المعنى ايد المسيح ما بتفضاش عندك الثقة دي كخادم منين ما تروح لربنا هتلاقي ايده مليانة لا يمكن هتلاقي ايده فاضية عشان كده في المزمور يقول كلمة جميلة قوي عيني الأمة إلى يدي سيدتها عينين الخدامة اللي مؤاخذة لإيد ستها يعني إيه عينها فارغة يعني عاوزة طب وماله وماله مع ربنا ما يزعلش لو عينك فارغة ربنا يملاها يعني لو انت طلباتك ما بتخلص ايد ربنا سخية جدا مش هيقول لك لا ابدا تعالى بمشاكل الدنيا كلها تعالى بهموم الدنيا كلها لانه مش هتفضى ايده ابدا وبعدين يحصل الموقف المشهور بعد ما طبعا بطرس بقى بيتنطط عمال يوزع الافات وفرحان جدا والناس بتدعي له وشاف معجزة جديدة غير بقى شفاء الأمراض وإخراج الشياطين المرة دي خبرة جديدة حكاية الأكل اللي ما بيخلصش ده وجه في باله بقى غالبا فكرة كده لا شغل بقى ولا تعب ولا سهر طب وماله بس خدمة وفيها سهر وهو عمال يقول بقى مفيش شغلة بقى والحكاية ببلاش كده الناس كلت ومشيت او ابتدت يعني هتبتدي تتحرك من مكانها تمشي يرجعوا للمسيح يقولوا له خلصنا والعرق بقى لفوا الجبل حته حته عشان يوزعوا لكل واحد رغيف او رغيفين دول الافات يفاجئوا بان المسيح يقول لهم ايه لموا الكسر انا ما اعرفش سكت ازاي بطرس لكن مش بعيد يكون قال له حاجه بس ال... يعني التلاميذ ما كتبوهاش لموا الكسر لموا الكسر ليه ده خمس ترغيفة أكلوا ألفات كسر إيه اللي هنلمه ربنا يخليك لينا وتبقى معانا وخلي الجبال كلها تتملي كسر العصافير يعني انت غاوي شقة يعني ما احنا لفينا لفتين لفة نرص الناس ولفة نوزع على الناس ايه بقى لزوم اللفة التالتة دي قال لا لا لموا الكسر خسارة خسارة خسارة ازاي يا رب ما انت وريتنا انه المعايير عندك ملهاش حدود الخبزة بتأكل ألف خلاص هي ديتها خبزتين في جبل واحد ويقعد بيهم سنة ايه المشكلة يعني قال لا لموا الكسر خسارة اللقم اللي وقع دي لازم يسمعوا الكلام عارفين هما بيلموا الكسر بطرس يحس بايه شقفة كده حتة بقية واحد غلبان بس هو بيلمها يقول في باله ايه مش بعيد تأكل لها بتاعت مية مثلا مش كده تنفع تأكل مية لأنه هيفهم المسيح كان يقصد ايه ان الحاجات الكس الكسر الصغيرة دي ليها قيمة ثمينة في ذاتها احنا هنطلع الجبال كخدام ونلم كسر الناس كلها كسر مكسرة الناس كلها آه حتت كده انما صدقني الحتت دي كل حتة ممكن تشبع ناس كتير ازاي الكسر الكسرة دي ممكن يبقى فيها بركة كل الاباء انشغلوا بفكرة الشخص المكسور الهزيل في عينيك كخادم انت شايفه غالي لازم يدخل الأفة عشان هيشتغل بكرة وهيتوزع منه ألفات هو التاني فاحنا ما عندناش كسر تترمي ما عندناش واحد ما ينفعش في الخدمة ما عندناش واحد ملوش لازمة مفيش حاجة اسمها كده شغلنا ما فيهوش كده كله بيشتغل كله ينفع كل المكسر ده يتلام له قيمة عندنا لأن ربنا بيشتغل بيه زي ما اشتغل بالخبزات المتكاملة هنا بقى لقوا المسيح بيصلي وحصل الموقف المشهور بتاع بطرس ايه هو قال لهم بيقولوا عليا ايه ده بعد الخمس خبزات فقالوا له الناس ساعات بتقول يوحنا المعمدان لانه كان مات ساعتها فالناس من حبها في يوحنا المعمدان قالت ده ما بيش بيموت وفي ناس قالت ايليا وفي ناس قالت نبي من بتوع زمان قام فقال لهم انتوا بتقولوا ايه فبطرس من فرحته بقى بالاكل بالخمس خبزات من معجزات اللي عملها من شهادة الشياطين من اول يوم في بيت حماته قال له انت المسيح ابن الله بمنتهى الحماس قال له انت المسيح ابن الله وسمع اجمل كلمة في عمره اجمل تطويب شخصي يعني المسيح كان بيقول تطويبات للناس كلها ان المرة دي لشخص واقول لكم قيمتها في الكنيسة عندنا دلوقتي قال له طوباك يا سمعان ابن يونا برافو مدحه مدحه لانه عرف يعترف بالايمان الصح لانه شهد للايمان المستقيم انت كخادم هتلاقي المسيح بعد سنين من عشرتك يقول لك انت الناس بتقول عليا ايه انا بالنسبة لك ايه هديك بتخدم ربنا بقالك سنين ربنا يسوع بالنسبة لك ايه هل المسيح ابن الله ولا لسه مش واضحة ولا لسه متأثر بكلام الناس خلي بالكم الموقف ده لسه موجود لغاية النهاردة المسيح لو جالنا دلوقتي هيقول لنا قولوا لي العالم بره بيقول عليا ايه هنقول له يا رب يسوع ما تزعلش في ناس بتقول عليك نبي وفي ناس بتقول ولا حتى نبي فيسألنا طب انتوا بتقولوا عليا ايه هنقول له لا انت المسيح ابن الله هيقول برافو عليكم هنا الخاصة بقى هنا التشجيع هنا أهمية الإيمان في الخدمة مش كفاية أنك تعرف ربنا وتحبه من بعيد لا لازم الإيمان يبقى مستقيم طوباك يا سمعان ابن يونا إن لحما ودما لم يعلن لك ساعتها ابتدى يتكلم معاهم عن آلامه وعن أنه لازم يموت و في مرة زي كده لما ابتدى يتكلم عن آلامه دي ذكروها بقية الإنجليين أم بطرس بعد ما قال له أنت المسيح خده على الجنب وقال له بلاش الكلام ده ده بطرس خد يسوع بلاش السيرة دي صليب وبهدلة ودم الولاد بيخافوا التلاميذ يعني ايه ليه يعني احنا احنا رحنا فين خد المسيح من ايده كده عامل فيها شهمة بقى وراجل اللي احنا وراك ايه اللي تتضرب ازاي واحنا معاك يعني احنا الناس بتسقف في كل حتة وبتهلل وبتيجي تاخد بركتنا مش بركتك ده انت البركة كلها تتكلم عن ألم وعن موت وعن بهدلة ما كانش فات عليها ساعتين طباق قال له اذهب عني يا شيطان نهار ابيض احنا لسه بنقول طباق ولحما ودما لم يعلن لك ده انت سمعتها من السما دي يعني انت عشان تقول المسيح ربنا ده في حاجة بينك وبين ربنا حصلت ده اعلان الهي ده الروح القدس اللي بيتكلم في قلبك ده صوت الاب اللي قالها لك ابي الذي في السماوات هو اللي اعلنها لك فانت يعني يا بختك باتصالك المباشر بالسما هم ساعتين ثلاثة اذهب عني يا شيطان أنت معصرة لي لأنك تهتم فيما للناس لا فيما لله الحتة دي بتخليني أحس إن بطرس قريب لينا قوي أه أنت خادم ترجع من الخدمة وعمال تتكلم عن المسيح ربنا الحلو والسما تقول لك برافو عليك قدمت المسيح حلو والروح القدس نطق على لسانك التعبان ده ما يفوتش ساعتين في بيتك وتلاقي نفسك رافض تتعب او تتألم من اجل وصية ربنا مش عاوز تتعب عاوز المسيح بدون تعب عاوز مسيح المعجزات عاوز مسيح الخمس خبزات عاوز المسيح بتاع الافراح انما اول ما يتكلم عن الصليب والضيق والتجربة تقول له لا بلاش دي يقول لك بص انت كده بقيت شيطان اللي بيقول لي بلاش دي دايما هو الشيطان ازاي سمعان بطرس في نفس اليوم اللي يسمع تطويب يسمع عتاب شديد ويتهم بانه تابع للشيطان احنا كخدام بيحصل كده يجي لك وقت تبقى كلامك حلو ولذيذ وربنا بيشتغل بيك فعلا زي الملائكة وما يفوتش ساعات يقول لك ايه اللي انت بتعمله ده اذهب عني يا شيطان انت معصرة لي انت تهتم فيما للناس لا فيما لله هو بطرس عمل الحركة دي لانه يهمه الكرامة بتاعت الدنيا فالمسيح لازم يبقى كبير ومكرم انما بيقول صلب وبهدلة لا احنا مش بتوع كده يا رب ما اتفقناش على كده فخليك خادم احذر من انك تسمع بقى اذهب عني يا شيطان تصور المسيح يقول لك لا لا لا ابعد عني دلوقتي انت عاوزني من غير صليب ما ينفعش انا هتصلب عجبك او ما عجبكش هتمشي ورايا بصليبي ولا هتسيب صليبي على فكرة بطرس كل الظاهر بطرس كان جواه رعب من كلمة الصليب دي يعني كل واحد فيه نقطة ضعف كل ما كان يسمع كلمة الصلب دي يتاخد بلاش بلاش السيرة دي وعشان كده لما جه المسيح يتصلب أنكر لأنه كان خايف كان مرعوب ما كانش راضي يصدق والآخر حياته لآخر حياة بطرس لما كان هيتمسك في نيروما وقالوا له نيروما جهز لك صليب كان هربان فشاف المسيح داخل يتصلب وقال له اللي انت خايف منه انا دخلتاني اموت عشانك فرجع قال لهم طب اصلبوني راسي تحت انا مكسوف ابص في وشه وانا مصلوب كل مرة يجيب لي سيرة الصليب اجري واخاف واقول له بلاش في خدام بيخدمه بس على شرط مش عاوزين صليب مش عاوزين مشاكل مش عاوزين تجارب مش عاوزين ايام صعبه مش عاوزين ضيقات لا ما ينفعش مش هنمضي العقد مفيش شروط انت يا بطرس لما طلعت ورا المسيح من اول يوم ما كانش فيها شروط تركت كل شيء وتبعته بدون شروط ما تجيش تشترط وتقول مش عاوز صليب خدمة لازم صليب فيها مجد فيها كرامة فيها قوة فيها سلطان إنما لازم كمان صليب وبعدين قال لهم ما تخافوش اللي ضيع نفسه عشان هيلاقيها لما جاب سيرة الألم والصليب قال لهم بصوا بقى اللي هيكسف مني هتكسف منه في السماء ابتدى يقول كلام لما لقى بطرس كده هيزوق لكن لانهم عمالين يسمعوا المسيح يتبهدل ويتصلب قال لهم طب هطمنكم ده مش معناه ان انا مش ربنا مش معناه ان انا ملياش كرامه ومجد طيب اقول لكم حاجه منكم ناس وهو في دماغه مين ربنا يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا قال لهم منكم ناس هفرجهم على السماء قبل ما تيجي هفرجهم على الابديه من قبل ما تبتدي هفرجهم على المجد بتاعي من قبل ما يروحوا يشوفوه بعدين من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت السماوات قد أتى بقوة ما فهموهاش غالبا يعني ايه هنشوف السماء قبل ما تيجي السماء هنشوف مجدك قبل ما تمجد قال لهم معلش انا هوعدكم بدي واستنى ست ايام وخدهم في سبع يوم او في الثامن بالظبط تامن يوم وخد بقى التلاتة دول بطرس اللي سمع الكلمتين كلمة فوق قوي وكلمة تحت قوي كلمة طوباك يا سمعان ابن يونا لحما ودما لم يعلن لك وكلمة اذهب عني يا شيطان أنت معصرة بي ليه قال له تعالى فرجك اللي هيخليك تقبل الصليب يا بطرس انك تبقى عينك على السماء انك تشوف المجد اللي مستنيك عشان ما تفضلش خايف من التجربة وخايف من الضيق وخايف من تعب الخدمة تعال فرجك وخد بطرس ويعقوب ويوحنا ومسافة ما طلعوا الجبل اتهدوا منه قاموا نعسوا ناموا عادي تعب ولما صحيوا صحيوا على أصوات وفوجئوا ان المنظر اشتغل قدامهم المسيح في مجده وابوه موسى وإيليا حواليه بيتكلموا وهم بقى متفرجين بطرس ويعقوب ويوحنا واستمر المنظر غالبا فترات مش قليل يمكن ساعات طبعا ميزوهم من كلامهم وميزوهم من اشكالهم لانه غالبا ايليا كان له شكل زي يوحنا المعمدان كده الراجل بتاع الجبل الناسك اما موسى يعني حسب الايقونات بيرسموه ماسك لوحة العهد عشان نعرفه انما مش بعيد النور بتاع وشه كان له علامة كده لانه من ساعة زمان وشه منور لكن كمان غالبا ربنا يسوع كان بيقول له يا ايليا اصل ويا موسى الله ده حكاوي بقى حكاوي طلع طلع يسوع بتاعهم ده اله موسى اله ايليا المجد بقى اللي بطرس ما كانش ده موسى ده بطرس بيسمع عنه من ساعة ما اتولد كبير اليهود بنسميه رئيس الأنبياء لغاية النهاردة شافه بعينه فاصل زمني 1500 سنة مش مهم موسى يجي عشان يسوع قاعد وإلي فاصل 800 سنة يحضر بطرس قعد في ال- في الشو ده فترة كده مش مصدق روحه قال له ايه رأيك يا بطرس ها قال له خلينا كده على طول قال له هتبقى كده معايا على طول السما كده ها ندخل على الصليب ولا ما ندخلش قال له لا ان كان السما كده ندخل ان كان لازم نوصل عن طريق الصليب نوصل عن طريق الصليب بس جيد يا رب ان نكون ها هنا ما تحرمنيش من دي خليني اقعد القعده دي الى الابد خليني اقعد شايفك ممجد وحواليك قديسيك وانبيائك وبينكم حوار حب زي كده الى اخر الظهور مش عاوز اللحظه دي تخلص ابدا التجلي كان عشان بطرس اللي شهد للاهوت المسيح يثبت في شهادته وما يتعثرش بالصليب انتوا عارفين بولس استخدم كلمة الصليب عثرة عثرة يعني ايه لليهود عثرة الشخص اليهودي ما يحبش الذل ما يحبش البهدلة العار واي واحد كده انما الخادم لا لازم يحب الحاجات دي مش بس يقبلها لازم يحبها لان دي سكة المجد بقى دي سكة التجلي دي سكة الأبدية فعشان يقنعوا خليك معايا وما تتأخرش لما اجيب لك سيرة الصليب ما تكسلش تعال افرجك على اللي هيحصل في الآخر جيد يا رب أن نكون ها هنا وبسذاجته واندفاعه قال له ما تن- ما نعمل لكم مظل مع ان في الانجيل يقول لك ان المسيح نوره اكتر من الشمس الشمس اختفت يعني غالبا كانوا في الفجر وفي شمس انما ما جاتش حاجه جنب نور المسيح فقال له طب نضلل عليك هنضلل ايه عشان كده يقول وهم لا يعلم ولا لا يعلم ماذا يقول زي اللي بي مش عارف بيقول ايه في اللحظه دي وبعدين حصل بقى ان بطرس جت سحابه هم على جبل عالي ففي سحابه في سح- سحب بتيجي ناحيه الجبال كده دخلوا في السحابه فالمنظر ابتدى يغيب لكن يقول الكتاب لما دخلوا السحابه خافوا جدا ليه بطرس اليهودي فاهم حكاية السحابة حكوها له من وهو طفل ربنا كان زمان يمشي قدام الشعب في سحابة السحابة تحميهم تحرسهم السحابة دي أصلها ربنا عمود سحاب فيقول لما دخلوا السحابة خافوا ما كلكم يمكن ركبتوا طيارات ودخلتوا في سحاب محدش خاف لا بطرس اترعب لأنه حس إنه دخل جوه ربنا قال له هي السما كده يا بطرس السما تدخل في السحابة دي تبقى بعد شوية واحد زيك زي موسى زي إيليا تبقى من ضمن الأرواح اللي في السماء اللي دخلوا السحابة سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا هو خاف لما دخل السحابة لأنه لمس الأبدية فهم مصيره إيه هختم بقى بالحتة دي في ذكريات بطرس لما كتب رسالته حكى القصة دي تاني تعالوا نفتح بطرس ال- التانية أول إصحاح بطرس التانية دي يا جماعة فيها سر حلو هقوله بطرس الثانية زي تيموساوس الثانية كتبوها بولس وبطرس في آخر حياتهم وهم عارفين إن هم ماشيين فالرسائل دي ليها كده طبيعة خاصة زي لما ربنا يديك العمر وتبقى ماشي وتبقى عرفت إنك ماشي بتوصي ولادك وطبعا ماشي رايح السماء فرايحين فرحانين فتيموساوس الثانية وبطرس الثانية تشع فرح واشتياق للسماء و- ومسؤولية عن الختم لآخر لحظة فيقول إيه في بطرس الثانية أول إصحاح عدد 12 لذلك لا أهمل أن أذكركم دائما بهذه الأمور وإن كنتم عالمين ومثبتين في الحق الحاضر يعني أنا معلش بعيد وزيد وفكركم باللي أنتوا عارفينه لكني أحسبه حقا ما دمت في, ال- في هذا المسكن المسكن اللي هو الجسد أن أنهضكم بالتذكرة كلمة نهضة يعني إيه نهضة يقول لك الكنيسة دي عاملة نهضة فقال بطرس أنا شغلتي أعمل نهضة أسخن أسخنكم بإيه بالذكريات بالكلام عن ربنا عمل ربنا يسخن فبيقول أنا دوري كده أحسبه حقا عليا ما دمت في هذا المسكن طول ما أنا في نفس طول ما أنا ساكن الجسم ده عليا أحكي لكم عن ربنا عشان تحبوه أكتر وقت فتنهضوا من كسلكم عالما أن خلع مسكني قريب ربنا يسوع جالي وقال لي إيه تقلع بقى الجسد ده كفاية قل له ياه من بدري يا ريت يلا خلع مسكني بطرس له تعبيرات وبولس له تعبيرات جميلة قوي عن الموت جميلة يعني كأنهم بيتكلموا عن حاجة ممتعة جدا يعني يقول لك مثلا في بطرس في بولس انه نقض بيت خيمان خيمتنا الارضية فك الخيمة بقى يلا نفك الخيمة آه بطرس هنا يقول خلع المسكن عالما ان خلع مسكني قريب كما أعلن لي ربنا يسوع المسيح أيضا أعلن لي دي سر على فكرة في الغالب رؤية أو يعني مسيح جاله دول ولاده بقى بطرس وبولس كانوا بيشوفوا المسيح كتير في حياته فأجتهد أيضا أن تكونوا بعد خروجي تتذكرون كل حين هذه الأمور خروجي دي بقى كلمة لقطها بطرس من يوم التجلي ازاي يقول الإنجليين أن بطرس ويعقوب ويوحنا سمعوا ربنا يسوع وموسى وإيليا بيتكلموا عن إيه؟ مين فاكر النص؟ يقول يتكلمون عن ساعة خروجه المزمع أن يكملوا في أورشليم اللي هي أنتوا قلتوا عليها الصلب بس ما كانوش وهم بيتكلموا ما بيقولوش كلمة موت أبدا ربنا يسوع وموسى وإيليا استخدموش كلمة موت موت ده للناس البعيدة ما عندناش موت انما ربنا يسوع موسى بيقول له هتخرج امتى من الجسد يا رب يعني هتخرج امتى من العالم فيقول له فاضل فترة صغيرة قربت عشان ترجع لمجدك فاهمين كلام كان ماشي ازاي وهتخرج ازاي فإليه يقول له هتخرج ازاي يقول له لازم الصلب لازم اتصلب فموسى مثلا يقول له طب هو ضروري الصلب ده الصلب ده تعب ما تخرج بطريقة تانية فيقول له لا معلش عشان يعرفوا زي قد ايه بحبهم فإليه مثلا يقول له طيب مش الصلب ده للمجرمين مش كتير عليك قال له لا معلش ما انا جاي عشان المجرمين خلينا اشيل الاجرام بتاعهم فاهمين الحكار ماشي ازاي عن خروجه عن صليبه عن خروجه فبقى القديسين بطرس بالذات لانه سمع الكلمه دي بيقول قربت اخرج اخرج يعني عشان كده بقينا نقولها خارجة خارجة دي كلمة مفرحة بس اللي يفهم كلمة خارجة خارجة كلمة مفرحة ليه روحه خرجت منه يعني انطلقت بسلام تحررت اخيرا دي ساعة تجلي دي لحظة فرح وبهجة في السماء فبيقول هنا انا كل اللي شاغلني بعد ما اخرج بطرس بيقول بعد ما اخرج ان تفتكروا هذه الامور طب أنا بقرأ الكلام ده ليه هنشوف لأننا لم نتبع خرافات مصنعة ممكن واحد فيكم هو بيسمع يقول لك يا عم أبونا ده بيسرح بينا قال الخارجة حاجة مفرحة خرافات لا مش خرافات ولا بطرس بيحكي خرافات فبيقول لولاده يا جماعة اللي احنا بنحكيه ده مش خرافات مصنعة يعني ما ألفناش خرافة ونادينا بيها ايه دليلك بقى يا بطرس إذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه بل قد كنا معاينين عظمته ده بطرس العجوز بيتكلم قبل استشهاده بشهور فبيقول احنا كنا حاضرين مع ربنا يسوع عظمته مجده امتى بقى بطرس قال احكي لكم لأنه أخذ من الله الآب كرامة ومجدا إذ أقبل عليه صوت كهذا من المجد الأسنى هذا هو ابن الحبيب الذي أنا سررت به ونحن سمعنا هذا الصوت مقبلا من السماء إذ كنا معه في الجبل المقدس بيحكي عن إيه؟ عن التجلي قال لهم مش هقدر أنسى أبدا المنظر ده كنا معاه في الجبل وسمع صوت السماء الصوت ده بيفكرني بكاهن عجوز حكى لنا مرة قصة انه سمع صوت ربنا صوت زي ما بنسمع بعض وقال طول حياتي مستني اسمع نفس الصوت تاني صوت من السماء كان كان في محنة جديدة قوي وسمع صوت من السماء لأن ربنا بيتكلم في, ال... في الأزمات فهنا بطرس عمره ما نسي اللقاء ده لا يمكن مهما دخل على ضيقات وتجارب مهما الكنيسة تعصرت في مشاكل مهما نيرون افترع المسيحيين منظر المسيح المنتصر في مجده يخليه ما يخافش ما يتهزش الخادم فينا محتاج المنظر ده احنا ساعات نقعد نبص على المسيح المصلوب كتير انما لازم نبص على المسيح في مجده بالذات في الايام اللي فيها ضيق يعني يمكن ايام الراحة اقول لك بص على الصليب ايام الضيق بص على القيامة بص على المجد بص على التجلي مسيح منتصر وده مكانك الطبيعي حيثما اكون انا هناك ايضا يكون خادمي لازم ده يبقى اشتياقك وشهوتك فبطرس مش راضي ينسى المنظر ده وهو عجوز بعد أكتر من 30 سنة يقول احنا كنا معاه في الجبل وشفنا بعينينا وسمعت بوداني نفس الشهادة اللي شهدها يوحنا الحبيب بعدها ب 30 سنة بعد ما بطرس هو كمان راح وبولس راح قال الذي رأيناه بعيوننا وسمعناه بآذاننا ولمسته أيدينا لأن الحياة أظهرت فهنا بيقول احنا عايننا عظمته وسمعنا صوت من السماء بيقول هذا هو ابن الحبيب لأننا كنا معه في الجبل المقدس نقول له يا بختك يا عم انت شفت وسمعت انما احنا خدام أوانطة لا شفنا ولا سمعنا شوفوا بقى اتضاع الراجل ده والعمق والعقيدة اللي في الحتة دي يقول ايه وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت يعني ايه اذا ما كنتش حضرت تجلي إذا ما كنتش شفت المسيح في رؤيا عندك شهادة دائمة مستمرة حقيقية صادقة ثابتة على مدى الأجيال قد تكون أقوى من الرؤى والمعجزات والإعلانات كلمة ربنا هتقول انت ما شفتش تجلي اقول لك عندك كلمة ربنا لو انت مشغول بكلمة ربنا دي كلمة ثابتة هتخليك ما تشكش ما تضعفش هتخليك انت كمان تشترك مع بطرس في كلمة معاينين عظمته هتقول انا كمان لمسته وشفته وسمعته بس في كلمته عندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم يعني إيه ممكن واحد يقول له ينفع بطرس أصلي وأقول له يا رب عاوز أشوف تجلي زي بتاع بطرس ما أنا بخدم زيكم برضه وانا بشتغل معاكم ينفع احضر ده قال له اقول لك حاجة اهم افتح انجيلك واقرا وركز لما تعمل كده هتنور النور في الضلمة اللي جواك هتشوف المسيح من خلال كلمته هيحصل لك نوع من انواع التجلي او خبرات التجلي من خلال الانجيل فعندك كلمة النبوية دي ثابتة لو انتبهت ليها كأنك لقيت النور اللي بتدور عليه إلى شوفوا بقى التعبير ده إلى أن ينفجر النهار احنا لسه في ضلمة ضلمة مغطية عقلنا وتقف في القداس الدنيا ضلمة ضلمة يعني ايه يعني صحيح المسيح على المذبح وانا مش شايف حاجة ليه الملايكة قال ساجدين حوالينا ولا شايف الشماس عمال يتحرك ويخبط ولا يرزع مش دريان ملايكة ولا معلش استنى اصل في يوم ينفجر النهار فتشوف اللي ما كنتش عمرك كنت شايفه وتفهم اللي ما كنتش قادر تفهمه ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم كل ما تدخل مع ربنا في خبراته وتحب كلامه وتقرب منه مش لازم يحصل لك تجلي من الخارج انما هيحصل تجلي من الداخل يقول لك يطلع كوكب الصبح فين في قلوبكم كوكب الصبح اللي هو المسيح يوحنا قال كده في الرؤيا قال المسيح هيتجلى جوه قلبك مش كل القديسين كانوا بيشوفوا المسيح بعينيهم بس كانوا بيشوفوه جواهم كانت في حاجة جوه اسمها استنارة كانت الدنيا منورة كانت الحقيقة واضحة قوي كانش في أدنى شك عشان كده كانوا بيدخلوا على الاستشهاد بفرح كانت كل المعاني اللي احنا بنقولها دي اللي بتبان بعيدة عننا كانت عادية قوي عندهم ليه؟ في انفجار للنور جواهم بينفجر النور جوه من كتر عشرة الإنجيل والصلاة بتوصل إلى نفس خبرة بطرس في التجلي مين بقى يعني يوصل لدي ان يبقى عنده نفس الثقة بتاعة بطرس اللي شاف المسيح بعينيه في مجده وحواليه الأنبياء ودخل في السحابة إلى الأبد لإلهنا كل مجد وكرم الأبد أمين